السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم ويجعل هذه الأوقات هي أوقات الصلح مع الله سبحانه وتعالى ومع كلامه فمما لا يخفى على شريف علمكم أن هذا الشهر المبارك هو شهر الصلح مع الله ومع كتاب الله وما على وصار لهذا الشهر قدر وشرف إلا باتصاله بالقرآن وقلنا أن كل من ارتبط بالقرآن صار عظيما وصار ذا شأن فهذا الشهر الذي نحن فيه كان من أصعب الشهور على العرب شهر رمضان وسمي هكذا على أقوال منها أن كانت الحرارة تكون شديدة فيها ويكون الناس لا يستطيعون أن يسيروا في الطرقات ويسافرون في هذه الأوقات من الرمضاء من شدة الحر ولذلك كانوا يتشعبون في الأودية في شعبان يأتون بالماء ليتزودوا به في إذا أوقات الحر في رمضان هذا كان مفهوم هؤلاء عن الشهر وده كان انطباعهم عن الشهر شهر شديد مليء بالصعوبات وكانوا ينتظرون فيه المدد والغوث من ماء ومطر وغيره فأنزل الله عليهم الغوث من السماء غوث البشرية للأرواح والإيه وقوت للقلوب ألا وهو القرآن فلما نزل القرآن في رمضان صار رمضان سيد الشهور بعدما كان أصعب الشهور عليهم ولما نزل به جبريل صار مكين الملائكة المطاع وسيدهم في الملأ الأعلى ولما نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فارتبط به هذا القلب صار سيد القلوب وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم لارتباطه بالقرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل القرآن ليس إلا محمد الصادق الأمين بعد القرآن صار سيد الأولين والآخرين العنصر المؤثر في هذه الشخصية هو اتساقه وارتباطه بكتاب الله سبحانه وتعالى ثم نزل القرآن وكان هدية الله ومنة الله لهذه الأمة فصارت هذه الأمة خير الأمم لماذا؟ لاتساقها وارتباطها بالقرآن فلما صار نزل القرآن في ليلة هذه الليلة شرفت ولا يعرفها أحد إلا باسم الشرف ليلة القدر ليلة الشرف كذلك كل إنسان ارتبط بالقرآن ونزل القرآن في قلبه وعقله ونزلت معانيه في حياته صار له شأن كبير ونحن في هذه الأوقات وفي هذا الموسم موسم الخيرات ما استعدينا إلا لعل الله سبحانه وتعالى يؤهلنا لليلة الوداد ليلة القدر كل الشغل اللي احنا بنعمله ده وكل الاجتهاد ده عشان ايه فقط نرزق أن نتعرض لنفحات هذه الليالي خاصة هذه الليلة هذه الليلة التي تغير في حياتك لا أقول الحياة الدنيوية لأنها ستمر بحلوها ومرها ولكن حياتك الأبدية التي رغما عنك شئت أم أبيت أنت منطلق لها ولذلك لابد إذا قصرت في كل شيء في رمضان ألا تقصر مع القرآن ألا تقصر مع القرآن ففي هذه المجالس إن شاء الله سنتناوب مع القرآن ما بين قصار الصور وبين بعض قصص القرآن قصار الصور ما من إنسان من الجالسين إلا وقد حفظها يوما ما أو ما زال يترنم بها ويصلي بها إذا دخلت المسجد فالأغلب الأعم أنك تسمع قصار الصور إذا صليت في البيت فرضا أو نافلة فغالبا أنت تتلو هذه الصور فلابد أن نجدد القلب ويجدد العقل المعنى حتى يرزق بإذن الله الترنم وحسن الترنم لهذه الصور هنبدأ بصورة ليلة القدر الليلة الجميلة التي ربما تكون يعني من حسن الفأل الإنسان يدركها وهو يعلم ما فيها سورة القدر هذه الصورة العلماء اختلفوا فيما بينهم هل هي صورة مكية أم مدنية الصور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أي صورة نزلت على رسول الله قبل هجرته بيسموها العلماء صورة مكية نزلت بعد هجرته تسمى صورة مدنية اختلف العلماء فيها والراجح أنها مدنية يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر من اسم الصورة تعرف مقصدها فما معنى هذا الاسم ليلة القدر للعلماء أقوال القول الأول وهي القدر أي الشرف ليلة الشرف الليلة اللي صار لها قدر العلماء يقولوا طيب القدر ده جالها منين هل هي كانت في الأول كده ولا حصل شيء فصارت هكذا ليلة القدر سميت هكذا لأن في حدث حدث على وجه الأرض في الحياة منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى أن يرثها ما حصلش إلا مرة واحدة فقط لما حدث هذا الحدث في تاريخ البشرية مرة واحدة في الليلة دي وكان ده هو منة الحياة صارت الليلة دي لها شأن مختلف تماما فلم تعد تعرف إلا بليلة القدر إيه هو الحدث ده إنا أنزلناه في ليلة القدر الليلة المباركة ليلة الحسن اللي فيها يفرق كل أمر حكيم يبقى ده القول الأول القول الأول إنها إيه؟ ليلة القدر أي الليلة التي لها شأن لما نزل القرآن فيها ولذلك ليلة القدر الحقيقية لك عندما ينزل القرآن في قلبك النهاردة وانت بتقرأ كده أو بتسمع ورا الإمام شوف الآيات دي أول حاجة هي يعني نزلت في عقلك وانت فاهمها ولا لا ثم نزلت في قلبك وتتفاعل معها أم لا ثم هي نزلت في حياتك وصارت لها مردود في الحياة وبقى خلقك هو تطبيق لهذه المعاني أم لا حتى يكون لك هذا الشأن فده القول الأول القول الثاني ليلة القدر أي الليلة التي فيها مقادير هذه السنة السنة اللي احنا مقبلين عليها فيها يفرق كل أمر حكيم الله سبحانه وتعالى يخبر الملائكة بما سيكون من أقدار العباد هذا العام فهو عنده في لوح محفوظ سبحانه وتعالى ويعلمه سبحانه وتعالى في الليلة دي يخبر الملائكة بما سيكون من أمر العباد هذا العام القعدة اللي احنا قاعدينها دي قدرت في ليلة القدر رمضان الماضي عشان كده أنت محتاج أنك تجتهد لعل الله سبحانه وتعالى يقدر عليك ما فيه نفع لك في دنياك وآخرتك القول الثالث وهو بعيد لكن قول لطيف ليلة القدر أي ليلة التضييق الله سبحانه وتعالى ذكر فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن إيه؟ نضيق عليه طيب ليه قالوا عليها أن هي تضييق قال له لأن الملائكة كل الملائكة لما بتنزل الأرض تضيق الأرض بالملائكة زحام شديد وفد من الملأ الأعلى كل دول نازل طب نازلين ليه هنعرف دلوقتي إن شاء الله فهذه من أسماء الصورة وكلام العلماء حول الاسم بدأ الله سبحانه وتعالى ذاكرا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر الله أكبر ذكر الله بصيغة الجمع للتعظيم لأن اللي جاي ده حاجة كبيرة أوي وعما تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعظم شيء فلابد أن يكون عظيما في قلبك وعظيم يعني في مؤشرات لأن يكون عظيم يعني أنا مثلا العمل الدنيوي عندي ليه شأن ايه يا عم المؤشر المؤشر اللي انا يوميا من الساعة 7 الصبح بجهز ويوميا ارجع في المساء وانا نايم بفكر في الشغل ليه لان هو ليه شأن عندي ففي مؤشرات بتقول ان الحاجة دي لها شأن عندي القرآن ده هو عظيم في حياتك لو قلت اه قول لي ايه الدليل ايه المؤشرات اللي تقول لي ان كده الراجل ده القرآن فعلا عظيم إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزلناه الضمير عائد عليه على القرآن طب عرفت عرفنا منين في قاعدة كل ضمير لم يذكر السياق العائد عليه فالأصل عائد على القرآن أي ضمير تشوفه في القرآن مش لاقي له عائد الأصل هو عائد على القرآن وفي استثناءات لكن قليلة في سورة العلق نهايتها الله سبحانه وتعالى قال واسجد واقترب كأنك تسأل نفسك كيف أقترب يا رب وما هي مادة القرب تلاقيها موجودة فين في سورة القدر القرآن وكل الضمائر اللي مش واضحة في سورة القدر هتوضح فين وهتبان في البينه إنا أنزلناه إيه هو اللي أنزلناه هتعرف الصحف المطهرة طب ونزل على مين هتعرف رسول من الله كل ده هيبان في البينة إن شاء الله إنا أنزلناه في ليلة القدر أصل عطاءات القرآن تكون في الليل في ليلة القدر ولذلك من أوائل العبادات التي زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها قلبه وأمته وأصحابه كانت عبادة قوم الليل يعني استشعر دلوقتي ان في مؤسسة كبيرة جدا جدا مايكروسوفت او اي حاجة من الكبار دول اللي مسؤول عنها او المدير هيسيبها ويا سيدي اسرح ما انت كل شوية بتسرح في طموحات الدنيا ان انت واقع عليك الاختيار انك هتخلف الراجل ده بس قالوا لك انت تقعد معاه الاول اسبوع كده يفهمك الدنيا ماشيه ازاي ويديك ايه الدورات والمفاهيم لو فهمتها تدير الايه المجموعه دي فاكيد الكلام اللي هيديهولك مش كلام عادي والمعاني اللي هتاخدها هي دي اللي هتغير من وجهه نظر ايه اهل الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الله ليقود البشريه لأن مفيش نبي بعده فالأمة دي عشان تقود كان إيه أول حاجة في مادة التدريب قوم الليل عشان كده كان فرض مفيش هزار فيه ولذلك لا يصلح إنسان أن يكون مصلحا لا قيام في حياته ينسى ما تفكرش والإصلاح ولو كان أسري عاوز تصلح أسرتك لا قيام في بيتك كلما خف القيام خف الصلاح في ليلة القدر فعطايا الله سبحانه وتعالى في الليل مختلفة تماما إنا أنزلناه في ليلة القدر سبحان الله القرآن كان العرب قبل القرآن كان عندهم مفاهيم مختلفة عن الحياة منها مفاهيمهم عن الليل هو الليل ده عبارة عن إيه؟ الليل ده عن النوم الليل ده شرب المسكرات الليل ده ان قاعد يتفرج على البدر ويقول لها انت البدر وهي تقول له انت القمر ودي حياتهم صح الاسلام والقران يجي يغير حياه الانسان يقول له الليل ده المناجاه الليل ده الاستغفار بالاسحار الليل ده اذا خلى كل حبيب بحبيبه خلوت انا بحبيبي الليل بيختلف تماما منظومه المؤمن اختلفت إنا أنزلناه في ليلة القدر إيه ليلة القدر دي؟ يقول الله وما أدراك ما ليلة القدر يا محمد الليلة دي عظيمة جدا جدا أنت لا تدري سر هذه العظمة ومقدار هذه العظمة لا كما ولا كيف ولن تدري إلا إذا أدريتك أنا أدريتك أنا وأعلمتك أنا وفي قاعدة قلناها كتير إن أي وما أدراك في القرآن فسيدريك الله يعني أول ما تلاقي وما أدراك هتلاقي الشرح بعدها لكن وما يدريك لن يدريك وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر كده كم مرة قلنا ليلة القدر لو ما قلتوش هنختم يبقى ده ايه نصيبنا النهارده كم مرة قلناها ثلاثة خلاص القرطبي ليه شيء من لطائف القرآن كده ده يشم لا يفرك يعني مش انك تقول يفرق شمها وسيبها ليلة القدر دي كم حرف عد كده ليلة دي كم حرف انت لازم تبقى عارف ليلة ما انت حياتك كلها كانت مع ليلة ليلة القدر في كم حرف أربعة والقدر يبقى ليلة القدر كام تسعة اتكررت كم مرة ثلاثة ثلاثة في تسعة هي دي الليلة ده كلام القرطبي عديه بقى ولا تفرق ايه الكلام ده شمه وما تفروش وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر تساوي ألف شهر صح كده؟ لا تساوي دي في عقليتك لكن القرآن ما قالش تساوي طب القرآن ايه اللي قال ايه بقى؟ خير من ألف شهر طيب العلماء لما يتكلموا في موضوع الخيرية في القرآن الشريعة علمتنا إيه أقل حاجة في الخيرية إن الحسنة بكام شفتوا الحسنة بحسنة طب شفتوا حسنة بأربعة طب شفتوا حسنة بخمسة ولا أقل لخير مضاعف للحسنة أنت بتاخده عشرة ولذلك العلماء قال لك إيه الشريعة بينت لنا وربطنا إن أقل حاجة في الخير كام عشرة وأحيانا توصل 700 ضعف وأحيانا يضاعف لمن يشاء فالحد الأدنى من الخيرية عشرة الله أكبر يبقى عشرة في ألف شهر واخدين بالكم انتوا عارفين ألف شهر ده يعني كام؟ 83 ونقول أربع شهور حد عارف إيه اللي حصل سنة 1939 التاريخ ده بيذكرك بحاجة هو ده وقت الحرب العالمية الثانية الدربكة اللي حصلت اللي قالوا فيها 40 50 مليون راح استشعر في الوقت ده تخيل إن في حد في مسجد الرياض كان موجود مسجد الرياض أنذاك صح؟ تخيل يا أخي ان هو كان موجود في الوقت ده في واحد شاف الدربكه قال لك بس ده يوم قيامه ده 40 مليون وراح قايم فرش سجاده الصلاه وده انه يصلي ويعيط ويبكي وخلصت الحرب وهو شغال وبعد كده الدنيا مشيت وفلسطين احتلت وهو شغال واسرائيل دخلت فينا وطلعناها وهو شغال و2011 جت والدربكه وهو شغال ولغاية النهاردة شغال شايفين طول الوقت ده كله طول الفترة اللي هو قاعدها دي تتخيل انك ممكن ت... في يوم من الايام تنافسه مستحيل تجيب الوقت ده كله عشان انت من امة محمد 8 ساعات تعديه في ليلة من ليالي رمضان ليلة القدر خير من ألف شهر طول ده طول الوقت اللي فات ده وهو شغال حضرتك بس بسجدة تجيب التاريخ بتاعه ده كله ده ده على أساس إن هي إيه تساوي ألف شهر ليلة ألف شهر دي الشهر 30 يعني بنتكلم في 30 ألف ليلة وهي خير منها ربنا قال لهم بس الكلمة دي لأن هم مش واخدين على مليار يعني هو قال لهم إيه تساوي مليار هم مش واخدين مليار شهر ده يعني إيه كلمة مليار يعني إيه 100 مليون اتلخبطوا خير من ألف شهر ده اللفظ ده الإيه ال- ال- ال- الرقم اللي انتوا بتقولوه بينكم وبعض عما تيجي تقولوا حاجة كبيرة أوي فهو خير من ألف شهر يا ربي تبقى دي ليلة الوداد دي أنا أضيعها أفرط فيها أصل والله الشغل مش عاوز يديني أجازة حبيبي غيب العشر أيام غيب الشهر روح استلف راتب شهر كامل ايه المشكلة لا العشر أيام دول ده سر النهضة أعرف أحد التجار وهختم بالكلام ده ونكمل غدا إن شاء الله يقول لي إيه يقول لي والله سبحان الله هذا الشهر شهر رمضان هو موسم للتجار فعلا تجار الدنيا وتجار الآخرة يقول لي أنا قاعد طول السنة قاعد ولا أفتح التكييف وأقفل التكييف ولا حد بيعبرني يجي في رمضان تحس بالخيرات خيرات الدنيا والآخرة يجي في العشر الأواخر تلاقي الربح قاعد إيه يقول لك هيت لك واقف لك على الباب وانت رايح تصلي التراويح تلاقي الناس كلها يقول لك شوف لو رحت تصلي التراويح هتخسر مليار جنيه يقول لي والله يبقى ارزق في العشر ايام دي ما لا ارزقه في السنه وقاعد بقى ايد هنا وايد هنا رجل هنا ورجل هنا يا رب اروح ولا مش عارف ايه والكلام ده كله يقول لي كل مره الشيطان بيضحك عليا ويكسبني يقول لي لا بتضيع الحاجه دي يا اخي انت لو كسبت ما احنا هنروح فين ما هذا نعم المال الصالح للرجل الايه الصالح صح بس هو ده بيبقى طالح بنضحك عليه وبعدين برضه يا اخي ممكن نتصدق ان شاء الله هنساعد في المسجد وهنشارك في الخير يوم العيد تيجي تقول له بنعمل حاجه للايتام ولا بنعمل حاجه في المسجد آه، ما رمضان خلص بقى انتوا هتعملوا ايه في المسجد خد يا عم 200 جنيه اهي يلا ايه عمل الشيطان معاه هيعرف لما يروح يوم القيامة ويفاجئ إن في واحد زميله أقل منه طول السنة في الصالحات لكن كان بيوفق في العشر أيام دول خمس ست مرات عشر مرات عشر مرات بيدرك يدرك ليلة القدر 800 30 300 8300 سنة عد بقى لو بيدرك 10 في 8 83 سنة 800 يعني داخل في ايه 1000 سنة سبقك هتجيبه ازاي ده تيجي يوم القيامة تلاقيه في حتة تانية خالص سبحان الله عشان كده يا جماعة قد يقل رزقك الدنيوي في الأيام دي بس صدقني هو ما قلش هو اللي قل الكم لكن الكيف والبركة والتوفيق لا حد لها ده مش دعوة إن الناس تكون يعني لا تعمل لكن دي دعوة للتنافس فيما هو ينتظرك غدا في صحيفتك في مستقبلك الخالد فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإدراك هذه الليلة ويرزقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم فيها عظيم الأجر أسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم